الْأَرْوَاحِ
نَبَعُ الْقُرْآنِ هُوَ الْأَرْوَاحُ وَنُسَاعِدُ فِيهَا إِنسَانًا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نسائم الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام الشباب بين الطاعة والخيم الرمضانية الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي حلقة الثلاثاء الماضي عن هذا الموضوع عن الشباب بين الطاعة والخيم الرمضانية اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نركز على محور مهم من محاور الشباب ألا وهو الصحبة الصداقة الزمالة ده اللي هنتكلم فيه في البداية بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا وحبيبنا ويعني ما شاء الله تبارك وتعالى اللي ربنا كرمه وأنعم عليه بنعمة القبول في وسط الشباب ليس في مصر وحدها ولكن في شتى أنحاء المعمورة بفضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى فضيلة الداعية الشاب الشيخ أحمد جلال أهلا وسهلا اهلا وسهلا بك ربنا أسمع.
يكرمك.
الله يبارك في حضرتك يا رب ولكن في البداية مشاهدينا الكرام آه، يعني استأذن شيخ الشيخ أحمد ونستأذن حضراتكم يعني آه، حلقة الأمس كانت حلقة مؤثرة الصورة اللي احنا شفناها وتم آه، رد الفعل الإيجابي عليها بفضل وتوفيق من الله الموقف ده يعني الإنسان ما زال متأثر بيه وأثار شجوني أكثر هذا الحديث الذي فيه وأرجو أن ينتبه الجميع الحديث الذي جاء فيه امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ببنتيها فلم تجد أم المؤمنين عائشة غير ثلاث تمرات دخلت هذه المرأة على السيدة عائشة ومعها بنتين الاثنين بنتيها فلم تجد أم المؤمنين عائشة غير ثلاث تمرات فأعطتهم للمرأة فأعطت المرأة كل بنت تمرة هم تمرتين ثلاث تمرات كل واحدة منهم خدت اثنين كل واحدة خدت واحدة وأخذت الثالثة فأكلت كل بنت تمرتها ونظرت إلى تمرة أمها ما هي الثالثة اللي فاضلة ونظرت إلى تمرة أمها فشقت المرأة تمرتها نصفين وأعطت لكل بنت نصفا فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال المصطفى فقال المصطفى غفر الله لها بصنيعها هذا يا الله غفر الله لها بصنيعها هذا طب ناخد رواية تانية في صحيح مسلم إن الله قد أوجب لها الجنة رواية ثالثة في صحيح مسلم إن الله قد أعتقها من النار يا الله طيب هو السؤال الكل عايز الجنة نعم الكل عايز العتق من النار نعم ده شوف فإلا يعني كل ده بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة غفر الله لها بصنيعها هذا طيب المسألة اللي احنا بنتكلم فيها وشفنا الموقف اللي أثر فينا امبارح في حلقة الأمس طيب انت بتقول ان انا انا مش معايا ملايين ومعايا الاف و و و ده سيدنا النبي بيقول لك بشق تمره مش بتمره ده بنص تمره عايز الجنه ده بشق تمره عايز العتق من النار بشق تمره عايز الجنه بشق تمره فان لم تجد طب انا لو مش معايا تمره فبكلمه طيبه طب تعالوا مع بعض نتذكر اللقطه اللي اثرت فينا جميعا ونلتقي مع الشيخ احمد جلال
إن يوما تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيمن فان يا إله الوجود يا إله الوجود نعماك عمت كل حول
دي اللقطة بناء من ع- من من هذا المنظر ومن هذا من هذه الصورة هنتحرك وننطلق من خلالها في حلقة اليوم أنا بسأل السؤال هو أنت اتحركت ولا لا أنت ممكن تكون صاحب صالح يعني ممكن تكون صاحب كويس جدا ممكن إنسان كويس جدا ممكن صاحبك ده إنسان كويس بيحركك تعالى تعالى نتحرك تعالى ننزل نشوف الناس في وقت المغرب الناس دي بتفطر ازاي بتاكل ايه بتعمل ايه احس بيهم انت ممكن ليك صاحب فاسد ممكن انت جواك الخير وعايز تتحرك بس هو بي هو بيوقفك هو بيعطلك هو ما بيخليكش تتحرك ليه لان الصاحب ساحب هننطلق من خلال ذلك مع فضيله الشيخ احمد جلال
آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، أود من البداية أستاذ ملهم أن أنا أصل أصل مهم جدا نعم آه، قبل ما نتكلم على مسألة الصاحب وغير ذلك آه، هذه المسألة متعلقة بمسألة التأثير مم.
آه، فالله سبحانه وتعالى من سننه في الكون أن جعل كل شيء يتأثر بما يجاور ولو حبينا أن احنا النهاردة نضرب عدة أمثلة آه، على هذه المسألة آه، أودنا من البداية أضرب آه، أمثلة سريعة كده نعم آه، المثال الأول مم.
آه، أنا النهاردة إنسان قاعد في منطقة ساحلية على البحر تمام آه، لو عندي النهاردة آه، مجموعة حديد موجودة على سطح البيت مم.
الحديد ده انا حاطه آه، رد فعل الطبيعي انا لو دهنت هذا الحديد بلاكيم مثلا ابيض بعد فتره ايه اللي هيحدث اللي هيحدث طبيعي ان هذا العمود هيتغير تماما بمجاورته للماء مجاورته للهواء العمود ده بيصدي اذا هذه مساله التاثير كل شيء اذا جاور شيئا حتما لابد تاثر به مم.
انا لو عندي كوبايه ميه وحطيت عليها شويه سكر السكر جاور الماء الماء بيظل على طبيعته أم نعم.
ب- ولا بيتاثر مم.
حتما لابد بيتاثر تمام حتى سبحان الله مسألة التأثير إيه، لو أنت مثلا النهارده بتعمل في عمل معين وأنا بعمل في عمل معين ممكن سبحان الله العمل ده بيأثر على كلامنا يعني سبحان الله أخلت شوية مجموعة شباب شغالين مثلا في مجال الكمبيوتر أجي أطلبون حاجة يقول لي معلش سامحني أصل أنا هنجت مم.
إيه، المجال العمل بتاعه أثر عليه حتى في الكلام نعم حتى في الكلام سبحان الله كلام واحد بتاع مثلا بطاريات تقول له انا عايزك تعمل حاجه يقول لك لا البطانيه عندي النهارده آه، سبحان الله بتوع التليفونات لو جيت كلمت واحد منهم تجد ان مجاورته للتليفونات من وقت لاخر بتاثر فيه حتى في لغه الكلام تيجي مثلا بعد ما تعب بقى في اخر اليوم يقول لك ده انا فضيت شحن مم.
فسبحان الله هي دي مساله التاثير صحيح جميل ان آه.
كل انسان اذا جاور حاجه لابد ان هذا الشيء يؤثر فيه علشان كده سبحان الله احنا لو نظرنا يا استاذ ملهم آه، لقصه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صلى الله آه، عليه قصه وسلم.
الحجر الاسود مم.
وما فيه طبعا من فضل عظيم واجر عظيم آه، في مسه وغير ذلك الحجر الاسود النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل الحجر الاسود اشد بياضا من الثلج نعم.
في روايه من الورق وفي روايه من اللبن اذا نزل من السماء ب- ابيض شديد البياض نزل من الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم آه، وهو بيذكر آه، اوصاف وصفات الحجر قال صلى الله عليه وسلم اولا هو اشد بياضا دي اول صفه فيه انه كان ابيض الامر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه ولولا ان الله طمس نورهما لاضاء ما بين المشرق والمغرب الحديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا برئ بمجموعه ثلاث احاديث يا استاذ ملهم نلحظ النقطه دي نعم الحجر ابيض مم.
اثنين مفيش انسان صاحب مرض هيمس هذا الحجر الا ويبرأ باذن الله عز وجل الامر الثالث ان له نور ولكن سبحان الله الصفات الثلاثه دي اتمحت تماما الحجر نحن لا نرى النور ولا نرى البياض وسبحان الله كم من المرضى مسح الحجر ولم يشفى مم.
ليه الحجر فقد هذه الامور قال النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه الحجر بذاته ما عملش معصيه ولكن المجاوره اثرت سبحان الله حتى في البهائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في الصحيحين الا ان رقه القلوب خد بال حضرتك رقه القلوب والسكينه في اهل الغنم مم.
سبحان الله انا لما اخلط الغنم ال- وغير ذلك سبحان الله الانسان بيكتسب منها رقه الطبع ورقه القلب والسكينه والطمانينه علشان كده كانت من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه ما بعث نبي الا وراء الغنم ليه علشان تكون عنده حته رقه القلب فسبحان الله البهيمه اثرت تعالوا شوف الجانب الاخر ايضا الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال الله عليه وسلم.
الا ان الفخر والخيلاء في اهل الابل مم.
ألا إن قسوة القلوب في أهل الإبل سبحان الله ده أنا مخالطتي للحيوانات مؤثرة فيا علشان كده نقدر نفسر بقى كلام النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة أنه والسلام.
نهانا عن أكل كل ذي آه، آه، ظفر من الطير وكل ذي ناب من السباع ليه؟ لأننا لما خلط هذه الحيوانات وهذه الطيور اللي هي من طبعها الفتراس والقسوة وغير ذلك آه، رد فعل طبيعي إن أنا هتأثر بها مم.
من أجل ذلك حرمت علينا لابد نكون بعيد عنها ده إن دل فإنما يدل أن الإنسان دائما بأصل خلقته يتأثر بما يجاور وكلما كان الإنسان مجاور لأهل الصلاح كلما كان متأثرا بهم وده يكون ظاهر واضح جدا في كلامه واضح جدا على قلبه واضح جدا في تصرفاته واضح جدا في طباعه علشان كده كان العالم العاقل نعم.
لما جاءه قتل 100 نفس قاتل 100 نفس ده إنسان قتل 99 نفس عايز أتوب دلوني على أعلم أهل الأرض دلوه على راهب مم.
فلما دلوه على راهب راح قال لي توبة قال ليست لك توبة أنت قتلت 100 نفس قال فقتله فأتم به المئة إيه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم هنا العالم بقى قدر يعرف إيه المشكلة عند هذا الرجل مشكلة هذا الرجل البيئة مشكلة هذا الرجل من يحيط به مشكلة هذا الرجل في الطائفة اللي هي دايما حواليه اللي هو تأثر بهم ويتأثرون به علشان كده سبحان الله العالم لما كان ذكي قال له ومن يغلق باب التوبة في وجهك ولكن لكن دي استدراك اه جميل جدا انت عايز تتوب ولكن عايز تتوب عايز تبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى عايز بالفعل تكون انسان كويس نعم.
لازم تسمع كلمه لكن واللي بعد لكن ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فان فيها قوما يعبدون الله وبالفعل سبحان الله الحظ يا أستاذ ملهم آه، النبي صلى الله عليه وسلم آه، الحديث طبعا صلى الله عليه وسلم.
في الصحيحين الصحيحين ولكن هاخد رواية مسند أحمد نعم.
أنه قال فالتفت بقلبي رأي ما اتحركش فوقع فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول هو لنا فما آه، فقد عاد إلى الله بقلبه ملائكة العذاب تقول هو لنا فما أطاع الله طرفة عين والشيطان عند رأسه يقول كان ولي في الدنيا الرأي ده بتاعنا فسبحان الله شوف الله سبحانه وتعالى غير نواميس الكون ببركة إنسان وجه قلبه شطر رفقة طيبة نعم غير الله له نواميس الكون فأوحى الله إلى هذه أنت قربي إلى هذه الأرض أنت قربي وإلى هذه أنت باعدي وسبحان الله تقبضه ملائكة الرحمة ده ده ببركة إن هو فكر يروح لأهل الصلاح فكر إن هو يكون قريب من أهل الخير فما بالك يا أستاذ ملهم نعم.
فما بالك يا أستاذ ملهم إن الإنسان ده بالفعل راح وسطهم وقعد معاهم وتأثر بهم وأثروا فيه إذا أستاذ ملهم أنا دايما بقول الإنسان بطبعه بيتأثر إذا حتما ولا بد أن الإنسان يبحث عن هذه الرفقة اللي هتغير له حياته وأنا دايما بأكد على هذا المعنى مع الآباء والأمهات نعم إيه، أرجو أن الآباء والأمهات يكونوا نعم الرفيق ونعم الصاحب للأولاد مم.
إيه، إذا عجز تماما أنه هيقول لك انا او هي هتقول لك انا ما عدتش قادر عليهم ما عدتش قادر عليه ما عدتش قادر عليها آه، وده انا كنت لسه اقوله حالا مم.
اذا الاب او الام عجزوا في لحظه من اللحظات انه يكون مصاحب للولد فهو لن يعجز ابدا انه يتخير للولد صاحب خير يكون دائما مرافق له سبحان الله اعظم اثر على الانسان الرفقه الصالحه وانا يمكن انا كنت عملت درس قبل ذلك في نعم.
نعم. في سلسله صلاه مع الشهوات متعلق بالصاحب وحضرتك لما قلت لي ان نتكلم عن الصاحب لا باس ابدا بالاعاده وكان دايما شيخي وحبيبي الشيخ محمد آه، من تسع سنوات ايام ما كان عندنا في المنصوره كنت دايما مرافق للشيخ وكده الشيخ كان دايما يقول لنا لا باس ابدا بالتكرار الله سبحانه وتعالى كرر كثير من نعم، الايات نعم، في كتابه نعم.
لا باس بالتكرار ولكن انا عايز اضرب موقفين اضرب موقفين يوضح بالفعل قد ايه الصاحب ده ممكن يوصلني لاعلى عليين وممكن الصاحب ده والعياذ بالله يوديني جهنم والعياذ بالله تمام.
الموقف ده لثلاثه من الشباب إيه، الثلاثه دول إيه، يعني والعياذ بالله كعاده بعض الشباب او كثير من الشباب إيه، جلسه مخدرات وغير ذلك آه، بعد كده خلاص المخدرات طلبت معاهم ان هم يطلعوا اسكندريه والكلام ده خدوا العربيه وطالعين والعياذ بالله عملوا حادث وحادث رهيب جدا دخلوا في شجره وغير ذلك فسبحان الله بعد ما عمل حادث واحد منهم طبعا كان تعب شويه فودوه المستشفى المستشفى قالت له انت انت ما فيش حاجه وروحوا الكلام ده روح الولد بالفعل للبيت ولكن الولد لاحظ ان الولد وشه بدا يزرق في كرشه نفس الولد مش عارف يتنفس في تغيرات عجيبه نقلوه بسرعه على المستشفى فقالوا له سبحان الله الولد نتيجة الحادثة في حلقة من حلقات ال- العمود الفقري خرجت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي فالولد أصيب بشلل كامل وظل الولد ده في المستشفى شهرين بفضل الله الشباب الصالح الطيب المبارك راحوا له رغم ان هم ما يعرفوش ولكن سبحان سبحان, الله، الله, جميل، نعم.
يعني مم.
هي دي الرفقة الطيبة اللي احنا دايما بنلتمس بركتها الاحساس ما شاء الله راحوا له بسرعة آه، ذكروه بالله فبفضل الله تذكر ذكروه بالتوبة تاب ذكروه بفضل الله بالصلاة بدأ يصلي لدرجة الشباب بيقولوا لي والله احنا كنا بنروح نكلمه ونقول له آه، آه، اخبارك ايه واحوالك فما يردش علينا وبعد فترة يقول معلش يا جماعة سامحوني انا كنت بصلي وسبحان الله اخ من اخواننا بيقول انا كنت معاه يوم ما مات يوم ما مات سبحان الله فبيقول والله العظيم كنت آه، اقول له يعني قل لا اله الا الله ما وجدت بقى خلاص علامات الموت بدأت تظهر وبالفعل بدأ الولد يكابد بقى السكرات في اللحظات الأخيرة سبحان الله.
فبدأت أقول له قول لا إله إلا الله فما شاء الله مش مش ما فيش شدة ما فيش قسوة في الكلمة لا ما شاء الله بيقول لي الكلمة بتيجي على لسانه سبحان, سبحان الله.
الله، ما شاء الله.
وسبحان الله ويموت هذا الشاب ويختم له بخاتمة السعادة ببركة مين ببركة الرفقة الصالحة بوفق- ببركة رفق- رفقة الصالحين تمام، تمام.
ما شاء الله آه، الشاهد ان بعد القصه دي ثلاث اسابيع تقريبا انا كان عندي درس في المنصوره فانا داخل المسجد فداخل المسجد طبعا من باب المسجد ففوجئت ان في شاب جاي من بعيد جاي بي- آه بيدخل عليا كده يا شيخ احمد يا شيخ احمد فبقول له خير قال لي انت عارف فلان اللي مات قلت له اه قال لي زميله الثاني مات مات ازاي آه، طبعا المساله هتختلف تماما يا استاذ ملهم آه.
ده كان معاه رفقه صالحه اعنته على طاعه الله عز وجل في اخر حياته وختمت له بخاتمه السعاده الثاني للاسف ما اعتبرش ولا اتعظ ابدا بفضل هذه الرفقه وشرف هذه الرفقه فسبحان الله الثاني ده برضه ظل على رفقه السوء وسبحان الله في مكان معين معروف في المنصوره يعني آه، جرعه مخدرات زياده مات الولد لا حول ولا قوة إلا بالله.
شتان شتان بين صاحب خير يذكرني بالله عند موتي وصاحب سوء يعني على المعصية حتى أقبض عليها شتان شتان بين هذا وبين هذا أنا محتاج صاحب خير علشان أنا لما أموت يفتكرني ويدعي لي مم.
ويتذكرني أخت من أخواتنا ربنا يا رب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة أخت في كلية الطب تعالى كانت- نشوفها كده آه، اتفضل ونسمع عملت ايه بعد الاتصال اتفضل إن شاء الله نستقبل اول مداخله معنا السلام عليكم ورحمه الله الو السلام عليكم عليكم السلام استاذ ملهم ازي حضرتك اهلا بيك يا فندم الله يكرمك والله انا حاولت اكلم حضرتك كتير امبارح بس كان صعب قوي يعني اتفضلي.
حبيت ارد على البرنامج وعلى الصور اللي انا شفتها نعم آه والله انا بحكم شغل جوزي فانا بفطر لوحدي في رمضان تمام فقلت انزل افطر في الشارع مع الناس ايوه فاخدت اكل ونزلت ربنا قدرني رحت مكان كده في الشارع عندنا في اسكندريه تمام واخدت معايا الاكل ولقيت الناس بصراحه يعني بياكلوا اكل انا ما عرفتوش تمام والله اقسم بالله العلي العظيم بقيت ابص سبحان على الاكل اللي بياكلوه مش عارفه اقول لك هم سبحان بياكلوا ايه مم.
فرجعت تاني يوم، نزلت لاشهر مطعم عندنا هنا واخدت اكل ورحت وزعته ويجوا يسالوني يا مدام ايه الاكل اللي انت بتقدموه لنا ده ايوه وهو رز سبحان يعني رز الله، سبحان بسمتي الله.
ولحمه معموله بطريقه سبحان معينه الله فبقيت اعملها يوم يوم وبقيت انزل فيعني لا في ناس يعني والله احنا ما بننساهمش يعني نعم.
ربنا يقدرنا واضطر انزل كل جميل يوم ما شاء هنزل الله يعني.
جميل ما شاء الله ورحت ونزلت النهارده وربنا قدرني فانا طب بس خير.
حبيت على الصوره اللي انا شفتها امبارح يعني الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا الحاجه فاطمه السلام عليكم شكرا جزيلا السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمه الله الو اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم اهلا بك الله يكرمك ازاي صحتك الحمد لله رب العالمين اخبارك ايه الحمد لله رب العالمين طبعا لما متفق حضرتك ان اتصلت بان تديني من التليفون بتاعك امبارح الله يبارك لك انت واللي اتصل بيك يا رب
ليه اه طيب خير ان شاء الله احنا بنتمنى والله ال- اه الحاجه فاطمه اه صاحبه ال- ال- الرساله الرساله امبارح وانها كانت بتشتكي آه، طب احنا بنت يعني بنتمنى الاخ ال- اللي كان يعني عاوز يساعدها بنتمنى هو يسيب بس رقم تليفونه في الكنترول لان هو آه، لم يتركه يعني ان شاء الله تبقى خير باذن الله يا رب الاستاذ حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك اهلا يا شيخ وسهلا اهلا بيك نسان طيب والصحه والسلامه الله يكرمك والله انا سلامي للشيخ احمد جلال الله يبارك فيه ويعزه امين يا بارك في رب حضرتك امين والله انت يعني خير آه، الناس بحالها يعني بصراحه ربنا انا عايز البرامج دي تكسر على طول لان الشباب في غفله يعني نعم ربنا يبارك فيكم جميعا امين يا رب اللهم امين ربنا يديك الصحه والسلامه للشيخ احمد جلال شكرا الله جزيلا الله يسلمك.
الله يكرمك يكرمك.
شكرا جزيلا نرجع للاخت اللي كانت في كليه الطب اخت ما شاء الله متحركه ونشطه جدا في الدعوه وما شاء الله كانت لها مجهودات طيبه جدا ربنا يا رب اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه امين يا رب آه، الاخت في اجازه نص السنه اللي فاتت مم.
في العام الدراسي الماضي آه، كانت مروحه من شهور البلد قليلة.
اه مم.
كانت مروحه البلد سبحان الله وقدر الله الله سبحانه وتعالى ان الميكروباص يقع في الترعه فالبنت آه، تموت آه، الشاهد ان آه، طلب الطب كلهم جولي المسجد آه، باعتبار يعني هم دايما يعني بيحسوا فيا ان انا اخوهم وكده فبيجوا لي على طول تمام واول حاجه قالوا لي احنا عايزين دي الرفقه الصالحه يعني اللي انا بقول عليها هي اللي تنفعني حتى اذا انا مت مم.
فاول حاجه قالوا لي احنا عايزين نعملها صدقه جاريه كبيره جدا مم.
عايزين نعملها اعمال خير كتيره جدا جدا جدا ففي وسط احنا عمالين نتكلم وايه المشروعات وبنفكر مع بعض هنعمل ايه والكلام ده فقام شاب وقال انت عارف ايه اعظم درس انا استفدته من وفاه اختنا فلانه فقلت له خير قال لي اعظم درس انا استفدته ان انا اتخير الصاحب الخير الله اكبر اللي انا اذا مت هيفتكرني مم.
هيرفع ايديه في جوه في الليل ويقول يا رب اغفر له سبحان الله كان ابو الدرداء رضي الله عنه اذا انزل الليل ستائره سجد لله عز وجل ودعا لثلاثة وثلاثين رجلا من أصحابه يسميهم بأسمائهم في السجود مم.
هو ده صاحب الخير ما بينسانيش أبدا مم.
ح- في مهما كانت المواقف شديدة مم.
مهما كانت المواقف عصيبة حتى يوم القيامة نعم يوم القيامة لا يرضى أبدا أن يدخل الجنة إلا بعد أن يشفع فيه إذا أنا دخلت النار يشفع فيا إذا دخلت النار هو يشفع لي ودي الشفاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي جمعها بين المؤمنين مم.
اللي جعلها للمؤمنين إن هم يشفعوا لإخوانهم المؤمنين اللي كانوا بيصلوا معاهم ويصوموا معاهم ولكن كانت عندهم ذنوب كانت سبب إن هم يخشوا النار فسبحان الله آه، أدخل الجنة بسبب شفاعة أخ من إخواني الله.
آه، جمعني بينه وبين جمع بيني وبينه الحب في الله سبحانه وتعالى مم.
ما ينسانيش أبدا سبحان الله أستاذ ملهم أنا دايما بقول شتان شتان بين اتنين العلاقة بينهم في الدنيا تتحول يوم القيامة إلى عداوة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين وبين اتنين سبحان الله خارجين من القبور كل واحد منهم يأخذ بيد أخيه ليستظل بظل عرش الرحمن شتان شتان بين ده وبين ده نعم ده سبحان الله الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا عدو تحولت سبحان الله الرفقة إلى عداوة بل قال الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها مم.
يتلاعموا فيما بينهم كل واحد منهم بيلقي بالتهم على الآخر يا رب ده اللي علم السجاير لا يا نعم.
رب ده هو اللي جاب الفلوس لا يا رب ده هو اللي علم المخدرات لا يا رب ده هو اللي على كده. سبحان الله سبحان الله يا شيخ سبحان احمد برضو مساله الصحبه انا عايز اركز في مساله برضو يعني احنا بنتكلم حضرتك عن الصحبه الطيبه الصحبه الصالحه ودايما ب- بتعين على ذكر الله تبارك وتعالى تعين على الحب في الله تع- تعين على التعاون والتشارك والتالف والى غير ذلك من الامور حتى في النهايه عند الموت بتكون الصحبه ال- ال- الرفقه الطيبه الرفقه الصالحه تؤدي الى ما شاء الله تبارك وتعالى انا عايز برضو اركز في مساله يعني احنا عنوان حلقتنا والجزء بتاعنا ال- يعني الشباب بين الطاعه والخيم الرمضانيه انا عايز اركز اه الشباب بخير نعم نقر ونعترف بان الشباب بخير وجواهم خير حتى الشباب اللي هو العاصي حتى الشباب اللي بعيد عن ربنا حتى الشباب اللي هو بعيد عن المنهج برضه والله جواه خير بس محتاج الشباب ده محتاج اللي يجيبه محتاج اللي يشده باسلوب جميل باسلوب وسطي باسلوب معتدل بابتسامه ب... طيب انا عايز اركز في مساله ان الصاحب السيء ده بيزين السوء دائما لان لازم لان انا متاكد ان كتير من امهاتنا وابائنا اللي بيتفرجوا ممكن يكون عندها ابن او بنت في البيت معذبها معز- معذب والده مش قادر عليه ممكن الاب يصل لدرجه يقول انا انا انا بكره ادخل البيت عشان ما اشوفوش انا مثلا عايز اروح البيت وانا اروح على النوم عشان ما اشوفوش وهكذا انا عايز اركز بس في المساله دي عشان ننتقل الى ان احنا نيجي في النهايه نقول الص- الصحبه الصالحه ونحن في شهر الخير ونحن في شهر الصحبه الطيبه هنصل لايه بس بعد الاتصال الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم الله السلام يجزاك ورحمة خير ويحسن اليك الله. أهلا إن بك شاء الله الله.
يكرمك لو سمحت انا ابغى اتكلم في موضوع الحلقه اللي البارح نعم آه، الله يجزاك خير ممكن يخلص البرنامج تدق علي او ادق عليكم
ليه نعم نعم مش فاهم والله لا لا لو سمحت أيوة لو سمحت اذا خلص البرنامج ابغى يعني اخذ منكم رقم رقم حساب وكذا بس مو بعد على الهواء مباشره طب بس هو حضرتك سيب تليفون حضرتك في الكنترول بعد إذن حضرتك شكرا جزيلا الله يكرمك مش بقول في خير احنا لسه الله.
بنتكلم الشباب لسه بنقول ان الدنيا فيها خير سواء رجال او ذكور او بنات او او او او شباب والله الدنيا بخير احنا لما احنا قلنا امبارح وجهنا رساله طالعه من القلب يا ناس اتحركوا يا ناس انزلوا شوفوا الناس في الشارع يجي اتصال دلوقتي يقول سبحان الله انا نزلت وسمعت الكلام و- وشفتهم وبيعملوا ايه ولذلك انا بركز برضه الصحبه انا متاكد ان في شباب كتير باذن الله لان احنا نيتنا نيه خير احنا لا يعني نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى بنقول يا رب عنا وارزقنا الاخلاص فبتيجي النتيجه بفضل وتوفيق شاء من الله.
الله شاء الله.
اخ شعبان آه، السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا سعادة الباشا أنا ولا حضرتك اهلا وسهلا طيب شكرا جزيلا آه، نعود الشيخ احمد بيقول ان الصاحب السيء ده بيزين السوء لصاحبه آه، سبحان الله يعني أنا بيحضرني الآن ثلاث مم.
مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم نبدأ الأول بآية في القرآن نعم وناخد سبب نزولها من سيرة النبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم وسلم وهي قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مم.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا روى ابن إسحاق وغيره من أهل السير إن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى آه، أبو معيط مم.
أبو معيط كان إنسان فيه خير كحال كثير من الشباب إن شاء الله قريب من الخير نعم وحريص على الخير كان يحب النبي صلى الله عليه عليه وسلم رغم أنه الصلاة كان والسلام.
كافر نعم رغم الإنسان ده كان كافر أبو معيط كان مم.
كافرا كان محبا للخير مم.
وكان دائما ما يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع له القرآن ويصاحب النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة حتى قالت قريش صاب أبو معيط أبو معيط كفر ليه؟ من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم عليه خلاص الصلاة حس برقة القلب حس بالقرآن حس بالطاعة حس مع هذا الرفيق الصالح بخير كثير فسبحان الله وكان له رفيق في رحلة في الشام مم.
فقالوا من يؤثر على أبي معيط طبيعي جدا إن أكتر واحد يأثر علي هو صاحبي فقالوا صاحبه فلان فانتظروا عودته فلما عاد ذهبوا إليه وبدأوا يوشوا بينه وبين صاحبه صاب- صاحبك ترك دينك ودين آبائك واتبع محمد وغير ذلك فطبعا أبو معيط لما صاحبه لما صاحبه جاء من الشام توجه إليه وسلم عليه ما ردش عليه السلام لمن لم ترد عليه قال كيف أرد عليك وقد صبوت أنت إنسان كافر مم.
أرد عليك إزاي قال ما صبوت قال ولكن قريش تقول أنك صبأت واتبعت محمد قال ما صبوت أنا ما كفرتش أنا ما زلت مؤمن أنا ما نعم.
زلت مؤمن يعني بعبادة الأصنام وغير ذلك فقال آه، وكيف تدلل على ذلك تدلل على كتاب إيه قال آه، تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأشد ما حول ولا تعلم قوة من إلا الشتائم مم.
أكثر حاجة تعرف من الشتائم قبحا توجه سبحان الله بالفعل آه، توجه هذا الرجل بعد تأثير الصاحب عليه بعد ما زين له هذا الأمر توجه له وسبه ولعنه وس- وبصق في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل المسألة اقتصرت على هذا الحد؟ لا مم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك مم.
سبحان الله يوم بدر يوم بدر وما أدراك طبعا ما يوم بدر نعم.
يوم بدر خرج النبي صلى الله صلى عليه وسلم الله لقتال عليه المشركين وسلم. صلى الله عليه وسلم.
فطبعا أبو معيط طبعا ما زالت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بتتردد في قلبه وعقله لئن رأيتك خرج من مكة لقتلتك فقال لا والله لا أخرج أبدا لا والله لا أخرج أبدا لقد قال محمد لئن رأيتك خرج من مكة لقتلتك فلن أخرج الصاحب برضه يزين له نفس الكلام فقال له آه، هذا جمل لا يسبق أنا جايب لك جمل لا يسبق فإن كانت الكرة لنا خلاص انتهت الحمد لله وإذا كانت علينا آه، عدت به سريعا إلى آه، بيتك ودارك ولا يلحقك أحد وبالفعل خرج أبو معيط في الغزوة وأسر أبو معيط وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الله سبعين عليه وسلم.
أسير سبحان الله.
وقتله النبي صلى الله عليه وسلم عندها عند موته وهو في سياقة الموت قال هذه الآيات يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا شاهد أن هذه الآية نزلت في هذا الرجل أما المثال الثاني فمثال عجيب جدا جدا في شأن رجل كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
وله مواقف معروفة في السيرة مم.
فهو الحصن الحصين اللي كان النبي دايما بيلتجئ إليه ويحتصن ب- يحتص يتحصن به بعد الله عز وجل نعم.
عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كانت له مواقف معروفة جدا في السيرة سبحان الله في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحز- المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضرت الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله نعم فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن دينك أترغب عن ملة عبد المطلب نعم.
فلا زال النبي يعود بهذه الكلمة ويعودان بهذه المقالة حتى كان آخر ما قال بل على ملة عبد طب المطلب ممكن الشيخ احمد برضو ممكن زي ما الحلقه اللي فاتت عملنا حوار مع بعض كان انا شاب فاسد والعياذ بالله وربنا عافينا هقول لك مثلا انا انا معايا صحبه سيئه هقول لك مباشره انا مش قادر ابعد عنهم هتقول لي ايه
آه أنا مش هقدر أقول لك أبدا أنك تبعد عن أصحابك مم.
ولكن هيكون عندنا شرط واحد نعم كن المؤثر مم.
ولا تكن المتأثر حتما ولابد في البداية تقوم بعملية إعداد لنفسك مم.
لازم تعد نفسك ابتداء تأهل نفسك للطاعة مم.
تأهل نفسك بالإيمان تحصن نفسك ابتداء وبعد ذلك توجه بعد ذلك إلى فعل الخيرات مم.
أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الذي أسلم فيه ما تخلى عن أصحابه مم.
ولكن سبحان الله هو استقر الإيمان في قلبه وبعد ذلك حول هذا الإيمان إلى إيمان عملي بينه تمام.
وبين أصحابه فسبحان الله مم.
كان استقراره في الدين ثباته في الطاعة سبب في تثبيت غيره على طاعة الله سبحانه بس وتعالى ممكن برضو يا شيخ احمد واحد يقول بس انا انا يا شيخ احمد مش قادر حاسس ان انا مش هبقى مع مش هبقى ماشي مع الجو التاني ده لما ربنا يهديني وربنا يتوب عليا حاسس كده ان انا مش هبقى مش هبقى شيك انا بلبس ارقى الملابس وارقى كل حاجه في كل حاجه بس انا حاسس ان انا لما اروح الجنب التاني ده وابقى بقى ملتزم و... والى غير ذلك من امور هحس ان انا بقيت مبهدل هبقى مبهدل في لبسي ومبهدل في شكلي آه، أنا بعد يمكن- الاتصال ده اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخت منى اهلا وسهلا أهلا بحضرتك اهلا بيك إيه بس والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يعني آه، هو أنا حاولت كتير أتصل بيكم امبارح والحمد لله إن أنا اتصلت النهاردة الحمد لله فبجد أنا م- يعني مش عارفة السؤال هيبقى في الحلقة ولا لأ، معلش بس معلش سامحني يعني نعم إيه أنا دايما لما بسمع ال- الأحاديث وال والشيخ محمد الزوب والشيخ محمد حسان بحس دايما ان انا مقصره جدا جدا جدا ومهما عملت من طاعه بحس ان هي ما تتقبلش فببقى تعبانه نفسيا ما بعرفش انام بقول ازاي احنا هنقابل ربنا يعني و... واحنا ايه جنب دول مم.
فهل التعب النفسي اللي انا ببقى فيه ده وببقى خايفه ومرعوبه وبفتكر الموت والقبر يعني بحس لما اقابل ربنا هقول له ايه؟ هدخل طيب، القبر حاضر.
هقول ايه؟
هنرد على بحس اني حضرتك حاضر.
بخش في دور اكتئاب يعني مش حاضر.
عارفه طب اعمل ايه؟
طيب حاضر ان شاء الله اتصال اخر السلام عليكم استاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، بحيي الشيخ اللي مع حضرتك الشيخ احمد جلال منور ما شاء الله إيه، اهلا وسهلا آه، حضرتك آه، انا يعني 28 سنه اهلا وسهلا آه، يعني كنت فتره بعيد قوي عن ربنا يعني و يعني جيت في يوم كده صليت صلاه تهجد آه، في 27 من رمضان مم.
الكلام ده كان من فتره من سنتين تمام فحسيت ان الناس كلها جنبي بتبكي انا الوحيد اللي ما فيش مش اي حتى متاثر منها اه جميل مم.
حسيت ان انا يعني قلبي زي شبه قاسي كده مم.
فزعلت شويه وبدات اقرب من ربنا قوي في الفتره ديت وبعد كده قلبي ارتاح قوي وحسيت كده بحاجه غريبه ما حسيتهاش في حياتي قبل كده خالص لما يكون في حاجه شد قلبي كده سبحان الله.
لفوق آه، قعدت فتره كبيره جدا حاسس بالموضوع ده ما بيروحش خالص بعد كده بدات يعني العادي ان كنت انا قليل في الطاعه وقليل بعيد عن ربنا قوي فبدا الاحساس ده مع الوقت يقل نعم و يعني بعد كده كملت في الصلاه عادي وفي ان انا قريب من ربنا وبطلت ال- يعني الكلام اللي هو ال- اللي بيتعب قوي دوت بس ما عدتش حاسس بالاحساس ده خالص ما عادش موجود مم.
فده مضايقني شويه ومش ما بي- يعني آه، نفسي الاحساس ده يرجع تاني حاضر.
مش عارف آه، بس ده يعني امور بتعين على العلو الهمه والزياده في الطاعه بس يا استاذ احمد اتفضل انا معلش يعني زل كده آه، ودي بالمناسبه انا عايز حضرتك تقول لي انت حضرتك ربنا تاب عليك وه- وهداك بفضل وتوفيق من الله تبارك وتعالى وبحييك وبباركك على ال- الهدايه ربنا يبارك لك ويثبتك يا رب ربنا اللهم يكرمك.
امين عايزك كل قول لي كده يا استاذ احمد آه، يعني آه، قبل وبعد انت قبل قبل قبل الهدايه وقبل التوبه ما شاء الله تبارك وتعالى وقبل الطريق الصح اللي انت ماشي فيه بفضل من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يثبتك يا رب اللهم امين قول لي قبل- قبل الموضوع ده كانت الحاله ازاي كانت الصحبه علاقتك باصحابك ازاي
والله هي كانت ال- آه، الصحبه دي ما حسيتش بيها الا بعد ما بدات اقرب من ربنا نعم يعني قبل ما اقرب من ربنا ما كنتش حاسس بالموضوع ده خالص عادي يعني الحياه اهم حاجه نخرج ونتفسح واليوم يعني شبه اهم حاجه فيه ازاي نقدر نعصي على قدر الامكان امم هي دي المتعه ال- ال- ال- وبرضه الواحد بيروح ينام مش مرتاح ايوه مفيش راحه بس بعديها حسيت بقى لما بدات ان انا اقرب من ربنا لقيت ان كل الناس اللي انا مصاحبها دي غلط امم وبدات اعاني ان انا سبحان ابعد الله، سبحان عنهم ويعني قعدت فتره لغايه ما بدات اقلم حياتي ان انا معاهم وفي نفس الوقت بقى برضو انا مع شخصيتي نفس القصه انا خلاص بدات ليا سكه معينه واحده واحده بدات الناس دي تتفلتر يعني مع الوقت تبعد عن- ربنا يكرمك يا رب عن طريقي بس طبعا وفي اللي ربنا هداه بدا يتاثر بيا وفي اللي ما تاثرش فخلاص يعني مجرد ود مش اكتر يعني ربنا يكرمك ويثبتك يا رب اللهم امين شكرا جزيلا استاذ احمد ام بلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت أنا عندي مشكلة عيالي ليه؟
وأصحاب السوق
مشكله ايه مشكلة عيالي وأصحاب السوق تمام أنا عايزة رقم الشيخ عشان يبقى ياخد رقم أديله رقم عيالي معلش يتصل بيهم لله طيب حاضر بس قولي لي ايه المشكله ايه المشكله ايه المشكله اللي طيبين بتواجهك جدا بس أصحابهم يعني هم طيبين جدا وكويسين جدا بس أصحابهم اه يعني كل معين منهم يلتزم للصلاة ويخش المسجد أو يروح شغل أو كده يسحبوهم تاني اه بتلاقي العيال كويسة وكويسة جدا وقلبها طيب بس أصحابهم ساحبينهم سحب ما يعلم به غير ربنا سبحان الله اه والله طيب سيب راح سيب يعني حضرتك الشيخ لله كده هو يتصل ممكن يعني يتصل بيهم ويكلمهم هم مش طب قابلين سيبي مننا بس تليفون حضرتك تليفون حضرتك بس سيبيه في كنترول يعني سبحان الله جميل ما شاء الله إيه، الاتصال الاخير ده اللي انا السر اللي انا بدات بقصه الحجر الاسود في البدايه صحيح مم.
يعني بدات بقصه الحجر الاسود في البدايه لان هو فيه كل الصفات الطيبه وسبحان الله هو تاثر ب- باللي حواليه فممكن بالفعل يكون الشاب على خلق عالي جدا خلق جم بالفعل مم.
ممكن يكون ما شاء الله خارج من بيت كويس جدا ومع ذلك اللي حواليه برضه ياثروا فيه مم.
فعشان كده نقول ما أعظم ما أعظم والله إن العبد بالفعل يكون له رفقة صالحة تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى أنا- وأود إن أنا أقول سبحان الله يعني شوف حضرتك قد إيه يكون الثب- تثبيت من تثبيت من الله لهذا العبد في قصة أصحاب الكهف اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات أن الله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية آمنوا بربهم مجموعة من الشباب ولكن كانوا مع بعض كانوا إيد واحدة إنهم فتية آمنوا بربهم و وزدناهم هدى وزدناهم هدى هم انت بمجرد بس ما تتخير الصاحب الطيب المؤمن اللي يعينك على الإيمان هتجد ان اللي هيتولى زيادة الإيمان والهدى في قلبك والله سبحانه وتعالى سبحان الله شوف أعجب من كده يا أستاذ ملهم نعم الكلب مم.
الكلب رفع الله سبحانه وتعالى من شأن كلب كلب فيذكره في القرآن بسبب رفقته لأهل الصلاح يا الله كلب اترفع في القرآن مم.
والله سبحانه وتعالى يخلي الذكر هذا الكلب في القرآن ويذكر هذا القرآن بوصفه في القرآن سبحان الله بسبب رفقته للصالحين فأنا نفسي أعرف إذا كنت أنا إذا كان الكلب اترفع بهذه المكان لحد ما ذكر في القرآن أمال أنا لما أكون مرافق للصالحين يا ترى هيكون حالي إيه عند الله سبحانه وتعالى تمام الشاب اللي بيقول لك يا شيخ احمد آه، ان انا انا خايف لما ربنا يتوب عليا ويهديني ان انا هبقى مختلف تماما عن اللبس والشياكه والاناقه اللي انا كنت فيها في الاول إيه، النقطة تقول دي إيه؟
حضرتك دايما ما شاء الله بتركز عليها ما شاء نعم.
الله حضرتك أكدت عليها الدرس اللي فات وبرضه بتأكد عليها صحيح.
مرة تانية ولا بس أبدا إن إحنا برضه نكرر ونعيد مم.
إيه، أنا بقول جاء رجل النبي صلى دي الله عليه وسلم مشكله واقعيه بسمعها كتير جدا جدا جدا آه، وسبحان الله هذا من سوء الفهم اللي وقع نعم.
عند كثير من الشباب نعم.
لانه ظن ان الالتزام او التمسك بالطاعه انه يضرب بوس شبرين وانه يكون بقى مكشر كده ومفيش هزار ومفيش ضحك مفيش كلام ما عادش فيه خروجات ما عادش فيه كده. لا سبحان الله مين قال كده سبحان الله كل هذه الامور المباحه بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤده التاني والسمت الحسن ان يكون انسان هيئته طيبه شكله طيب ما شاء الله ده امر ما شاء الله جزء من 25 جزءا من النبوه نعم نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة ما رأيت أحلى من النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه فيها وسلم والنبي لما نهى عن الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس مم.
في في هذا الحديث جاء رجل وقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا ما شاء الله جميل إن أنا أكون حسن المنظر حسن الشكل ما شاء الله بل هذا فيه آه، نوع سبحان الله من ظهور أثر نعمة الله عز وجل على العبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه ما أجمل أبدا إن أنا أكون جميل في منظري جميل في شكلي ما شاء الله ألبس ما شاء الله يعني أحسن ثياب وأكل أحسن الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في البخاري وسلم.
كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان طالما أنت بعيد عن أمرين إسراف مم.
ومخيلة مم.
البس ما شئت كل ما شئت وتخير من الثياب ما جميل.
شئت أهم حاجة أبتعد عن الإسراف وأبتعد عن المخيلة ايضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ش- احمد حضرتك بتتكلم عن الصحبه الطيبه والصحبه السيئه طب حينما يكون الامر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا تصاحب الا مؤمنه ده امر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
ولكن قبل ما يعني نتكلم في هذا الحديث وهذا الامر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سيدنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
عايزين نشوف برضو الشباب في الشارع بيقولوا ايه رايهم في الصحبه ايه الصحبه الطيبه والصحبه السيئه دي بتودي لفين وتبدو- بتودي لفين تعال نستاذنك كده اتفضل إن شاء ونستاذن الله.
مشاهدينا ونطلع مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لحديث سيدنا النبي لا تصاحب الا مؤمنا
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
اسم حضرتك محمد سعيد محمد سعيد استاذ محمد رايك في الصحبه ايه دلوقتي
والله عدم احسن
ازاي
لان الواحد معظم الصحبه ما بتبقاش كويسه عشان تصاحب واحد كويس نادر انك انت تلاقيه اه ف انا انا عن نفسي انا مش مصاحب حد قد كده زمايلي بس كده لكن صحبه لا ليه الصحبه عدمها احسن ليه يعني؟
اضرارها كتير
السلام عليكم السلام عليكم حضرتك حضرتك ايه تامر ربيع تامر ربيع اه هي كلية اعلام حضرتك عثمان احمد عثمان عثمان احمد عثمان عثمان احمد عثمان مهندس هندسه هندسه اهلا وسهلا اخبار الصحبه معاك ايه؟
الحمد لله تمام كويسة؟
آه، تمام الحمد لله وحضرتك؟
الحمد لله ديم طب يعني اصحاب اه اصدقاء اه طبعا إيه، رايك في ايه؟
لا بس بكل صراحة بكل صراحة آه، بثق فيه وبحبه عارفين بعض من زمان جدا وحضرتك نفس نفس الاسلوب طيب آه، رايك دلوقتي في الصحبه اليومين دول حاليا آه، احيانا ما بتدومش يعني
اركب معاك اتفضل طيب اخبارك ايه؟
الحمد لله تمام كله تمام؟
تمام اخبار الصحبه معاك ايه؟
صحبة يعني صداقة؟ آه أنا عندي نوعين من الأصحاب صحابي اللي هم بعملهم زي إخواتي وأصحاب للدراسة اللي هم يعني زمالة أو صحاب مصالح
ازاي بقى؟
يعني ما بكلمهمش غير في المناسبات ولما بكون محتاج منهم حاجه والدك رضى عن صحبتك
هو بكل صراحه هو بعيد تماما عن اصدقائي اضرارها كتير احيانا ما بيدومش يعني هو بعيد تماما عن اصدقائي
ده واقع آه، ده كلام بعض آه، من تقرير آه، كبير جدا ده جزء منه فقط وواحد بيقول لك الصحبة ده عدمها أحسن واحد تاني بيقول ما بتدومش واحد تالت بيقول إن الصاحب ده ممكن يودي يوديه للجنة واحد ويوديه للنار تعليقك على الكلام ده يا شيخ أحمد.
آه، التقرير ده يعني أنا سمعت آه، قده آلاف المرات صحيح بحكم الخلطة مع الشباب آه، الشباب الآن إلى الآن سبحان الله كثير جدا من الشباب آه، دايما بيقولوا أنا إلى الآن لا أجد الصاحب مم.
وإذا حصلت على الصاحب فأنا لا أحصل عليه إلا في المسجد بس بس ما عدا ذلك هي صحبة مصلحة فقط خلص المصلحة انتهت الصحبية موقف أنا لن أنساه أبدا في حياتي آه، الموقف ده عشان أوضح لحضرتك قد إيه هي المسألة اجتماع على معصية أو نعم.
اجتماع على غير طاعة الله فسبحان الله مع أول مشكلة كل بيتفرق لأن المصلحة انتهت آه، آه، كنا عند أخ زميلنا وحصل ان في عربيه التلاكس بتاعها زي ما تقول مثلا ايه علق او حاجه مم.
تلاكس رهيب ش- شغال بصوره رهيبه جدا فسبحان الله لقينا عربيه واقفه وثلاث اربع شباب فتحوا العربي الابواب وطبعا طلعوا جروا بسرعه فسبحان الله نزلنا بسرعه والكلام دون ونزلنا عشان نشوف آه، الاخ ال- آه، اللي موجود في العربيه فلقينا شاب للاسف نايم على الدكسون كده فنطلعه لقينا حقنه مخدرات في الله.
دراعه ومات آه، اصحابه في الموقف ده فين؟
مم.
للأسف تركوه للأسف سابوه مم.
آه، يكابد ما يكابد يكابد ما يكابد سواء عند الموت يكابد ما يكابد بعد ذلك عند نزوله قبره الشاهد اللي أنا عايز أكد عليه إن الصاحب لن تجد أبدا صاحب إلا إذا كان هذا الصاحب مؤمن الصاحب المؤمن ده هو اللي دايما اللي هياخد بإيديك لطاعة الله سبحانه وتعالى مم.
هو اللي يدلك على كل أبواب الخير مم.
سبحان الله لما قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال لقد أوتيت جوامع الكلام فعلا أوتي النبي صلى الله صلى عليه وسلم الله جوامع عليه الكلم وسلم.
بهذه الكلمة صلى الله عليه لا وسلم.
تصاحب إلا مؤمنا فالذي سينفعك في الدنيا هو المؤمن والذي سينفعك عند موتك هو المؤمن والذي سينفعك بعد موتك هو المؤمن بل لن يرضى أبدا هذا المؤمن إلا إذا دخل الجنة وأنت في يده جميل جدا ان أنا يكون لي هذا الصاحب المؤمن اللي عيننا على طاعه الله المجلسه بس ان انا اقعد معاه بس كده ما شاء الله فيها مغفره للذنوب مغفره للث- للسيئات رفعه للدرجات ان ربنا سبحانه وتعالى انا اكون في- في الارض ومكتوب عند الله عز وجل من اهل الجنه مم.
كما روى الترمذي من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه سياحين في الارض سبحان الله، فضلا نعم.
يلتمسون حلق الذكر مم.
فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض هلموا هذه بغيتكم حتى إذا اجتمعوا حف بعضهم بعض إلى السماء الدنيا فيقول الله سبحانه وتعالى يسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي فيقولون يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك فيقول الله عز وجل وماذا يريد عبادي فيقولون الجنة عايزين الجنة فيقول الله هل رأوها قالوا لا يا رب قال فكيف إذا رأوها قالوا لكانوا أشد طلبا لها قال ومما يتعوذ عبادي قالوا يتعوذون من النار قال وهل رأوها قال لا قالوا لا قال فكيف إذا رأوها قالوا لكانوا أشد تعوذا منها فقال الله سبحانه وتعالى أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم فتقول الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء واحد معدي على المسجد فشاف ثلاثة أربعة قاعدين يقرأوا مع بعض القرآن أي رب فيهم فلان خطاء ده وخد بالك حضرتك خطاء نعم، بصيغة نعم، المبالغة نعم.
واحد كثير الخطأ فيقول الله سبحانه وتعالى هم السعداء هؤلاء هم السعداء اللي بيشهد لهم بالسعادة في الدنيا والآخرة من؟ الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى.
فيقول هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم بجلسة واحدة وانت وأنا مش من أهل هذه الجلسة أع- أعطاني الله عز وجل جنة ونجاني من النار وغفر لي ذنبي سبحان الله.
بل وذكرني الله عز وجل في الملأ الأعلى بل انظر يا أستاذ ملهم حديث دايما ما يأخذ من قلبي موقع نعم.
هذا حديث صح الشيخ الألباني في صحيح ترغيب وترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة ثيابهم نور على وجوههم نور يا الله على منابر من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل فالكلمات دي سبحان الله سمعها أعرابي كان جالس مع النبي صلى الله عليه نعم وسلم صلى الله عليه وسلم قال فقام فجاث على ركبتيه وقال يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا لعلنا نكون منهم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل الناس دي اجتمعت فيما بينها تحابت في الله تحابوا في الله اللي جمع بينهم ذكر الله عز وجل فسبحان الله هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة ليه؟ اجتمعوا على طاعة اجتمعوا على قرب اجتمعوا على تحاب في الله سبحانه وتعالى فإذا كانت هذه رفقة الصالحين ترفع بهذه الصورة وسبحان الله قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم.
وسلم المرء مع من أحب يا ترى أنا أحب أن أحشر مع من أحشر مع أصحاب الصلاة أحشر مع أهل الطاعة أش- أحشر مع أصحاب القرب من الله سبحانه وتعالى ولا للأسف أحشر مع صاحب لا يعرف إلا المخدرات أحشر مع صاحب والعياذ بالله لا يعرف إلا السوء وإحنا جايين بتكلم إص- إخواننا اللي كانوا معانا فبيقولوا لي موقف عجيب جدا نعم.
لشاب سبحان الله عشان أوضح قد إيه أنا دلوقتي في مجلس واحد وأنا مش منهم غفر لي ودخلت الجنة وخلاص اعتقت من النيران ذكر لي موقف عجيب أنا كنت الأول مرة أسمعه وأحب برضه أن أنا أقول لكل أخواننا المشاهدين وأحبابنا علشان يعرفوا قد إيه فعلا ممكن موقف واحد مع صاحب سوء يدمر صحيح، الإنسان صحيح.
يتعب الإنسان جدا بيقولوا ان كان في ولد تاجر مخدرات ومعروف الكلام ده في التسعينات وكان الولد ده يعني بيتاجر في الهيروين في البودرة نعم سبحان الله ولد كان سيء وسبحان الله الولد ده كان له صاحب قديم وسبحان الله في يوم من الأيام الولد ده كان بيتراقب علشان خلاص هيتقبض عليه سبحان الله فصاحبه القديم قابله فبيسلم عليه أخبارك وأحوالك فظنت الشرطة ان الولد ده جاي يشتري مخدرات من الولد اللي بيبيع مخدرات فسبحان الله هو ولد ما كانش له في الطريق ده خالص فسبحان الله ولكن سبحان الله لحظة واحدة وقف فيها مع صاحب سوء سلم عليه بس الاثنين اتمسكوا صاحبنا ده اتحط في السجن ومات في السجن سبحان الله ما قدرش ان هو يتحمل الحياة داخل السجن وطبعا ما فيها من أذى وغير ذلك فمات فيا ترى سبحان الله.
الله. إذا كان لحظة واحدة سبحان مع الله.
صاحب سوء سبحان الله.
ممكن ت- يعني تجعل هذا الإنسان يعذب في الدنيا فيا ترى كيف سيكون الحال يوم القيامة سبحان الله كيف سلم سيكون يا الحال يوم رب القيامة طب الشيخ أحمد دلوقتي لو حد بيتابعنا من أحبابنا وشبابنا وفتياتنا بيتفرجوا علينا وتأثروا بكلام حضرتك هو له صحبة سيئة له أس- لها صحبة فاسدة آه، وكل واحد عارف أنا صاحبي كويس ولا صاحبي وحش كل واحد ما آه، الأمور واضحة طب هي ممكن لو بتتحرك من جواها دلوقتي طب أنا أنا خدت قرار يا شيخ أحمد إن أنا خلاص أنا هبعد عن صاحبتي اللي هي مش كويسة أنا هبعد عن صاحبي اللي هو السيء ده بس متردد محتاج دفعة منك محتاج كلمة منك تقول له ايه الجنة الله الجنة غالية مم.
الجنة غالية وممكن تموت في لحظة الجنة غالية اه برضه الجنة غالية اه قال الله عز وجل في سورة الصفات نعم وبيحكي قصة أخين اثنين أصحاب اثنين أصحاب ولكن سبحان الله واحد كان خد حتة التردد دي نعم.
من صاحب سوء ولكن سبحان الله ثبت كان راجل وقدر بالفعل إن هو يتخذ القرار الحسن في الوقت المناسب آه، سبحان الله آه، قال قائل منهم إني كان لي قرين ده حوار بالناس قاعدين في الجنة أنا كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين أنت تصدق إذا كنا ترابا وإذا كنا آه، ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أنت بتصدق كلام الأنبياء بيقولوه أن الصاحب بيقولوه لا لا الكلام ده غير صحيح فسبحان الله سبحان الله ولكن هو لما وجد صاحب السوء بيدله على السوء ابتعد وخد طريق أهل الصلاح ودخل الجنة بالفعل ولكن هو عايز يبحث بيدور فين صاحبه قال الله فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين فسبحان الله آه، هو ده هو ده اللي احنا عايزينه الجنة غالية أنا لا أضيع أبدا الجنة الجنة بسبب صاحب فلابد ان احنا نتخذ القرار الحاسم في الوقت المناسب واهم حاجة يا استاذ ملهم اقوى حاجة هتعني على اتخاذ هذا القرار ان انا ما اكونش اناني نعم بمعنى ان انا اناني يعني ايه بمعنى ان انا ما اكونش اناني ان انا بفضل الله اذوق حلاوه الايمان اتذوق طعم الايمان اتذوق طعم الطاعه ولما يثبت يكون اول هدف ليا ان انا اجيب صاحبي مم.
ادله على طريق الخير ادله على طريق معروف ادله على طريق الطاعه ادله على طريق القرب من الله سبحانه وتعالى ده اهم شيء وانا دايما بقول ما اجمل والله ان احنا نجد الرفقه اللي تعيننا بقى على طاعه الله سبحانه وتعالى رفقه ما شاء الله استاذ ملهم والله في مرضى كتير جدا في المستشفيات مش لاقيين حد يفطرهم صحيح خلاص نشتري النهارده انا اجمع من معايا مبلغ معاك مبلغ وننزل النهارده مع بعض مش هفطر في بيتي لا صحيح، انا هفطر صحيح.
مع المرضى ما اجمل بقى ان احنا النهارده نقعد مع بعض في المسجد كما كان عمر بيقول وكان نعم. معاذ نعم. بيقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة صاحب الخير بقى اللي أقول له ذكرني بالله ويذكرني بالله صاحب الخير اللي هو يكون نعمة المرآة ليا يوضح لي عيوبي وينصحني في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود المؤمن مرآة المؤمن نعم.
ما أجمل بقى أن أنا سبحان الله تعبير جميل جدا ممكن أنا أنصحك وأبهدلك م.
ولكن سبحان الله أنا النهاردة لما أكون واقف قدام مراية المراية دي بتوضح لي عيوبي ايه المشكلة في شعري ايه العيب في في في, في القميص اللي انا لابسه وغير ذلك وما تأذنيش بتوضح لي العيب فين وما تأذنيش ما أجمل بقى أن أنا يكون ليا صاحب كده ينصحني من باب الدين والنصيحة وفي نفس الوقت لا يؤذيني نصيحة تكون خارجة بأسلوب طيب ما أجمل إن احنا النهاردة نوجه الكلام ده لشبابنا نعم.
بالكلمة الطيبة بالابتسامة الرقيقة بالأسلوب الطيب بالأسلوب المهذب علشان سبحان الله دعوتنا دي تصل للناس في بإذن وقت الله.
الناس بإذن كلها الله.
يعني متعشقة أو ع- تعشق إن هي تسمع عن الدين باذن الله ربنا يكرم شهر الله يكرمك انت منور وربنا ربنا يبارك يزيدك فيك يا الوفاء رب.
دايما يا رب جزاكم ان شاء الله الله خير. ربنا يبارك ربنا يبارك لك مشاهدينا الكرام الوقت مر سريعا الموضوع كبير وان شاء الله نلتقي في اللقاء القادم في الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى مع فضيله الشيخ احمد جلال ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء ان شاء الله تبارك وتعالى هناخد من كلام الشيخ احمد ال- الكلام اللي هو قاله في نهايه هذا الكلام تعالوا نتحرك تاني الكلمه اللي دايما بكررها كل يوم تعالوا نتحرك تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض تعالوا نتعاون على البر والتقوى تعالوا نتعاون على الخير تعالوا نستشعر ونحس بالناس الفقراء والمساكين والمحتاجين تعالوا تعالوا نقرب منهم تعالوا نشترك مع بعض من أجل إن احنا نروح نزورهم من أجل إن احنا نشوف مين اللي تعبان ونروح نزوره نشوف مين اللي محتاج نروح نديه تعالوا مع بعض كده تليفوناتنا موجودة تعالوا نتواصل مع بعض أنا في انتظار اقتراحاتكم في انتظار مشاركاتكم في انتظار طلباتكم بإذن الله تبارك وتعالى زي ما بقول تعالوا ننفذ إسلامنا عمليا على أرض الواقع بقول تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض من أجل أن نفعل الخير ونقول يا رب ارزقنا الجنة اللهم أمين يا رب ارزقنا الإخلاص اللهم أمين مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أحمد جلال شكرا جزيلا شكرا, جزاكم شكرا الله.
جزيلا شيخ أحمد مشاهدينا الكرام أحبكم في الله آه، أقول لحضراتكم في انتظار حضراتكم في حلقة الغد حلقة الغد خل- حلقة خاصة بإذن الله حلقة الع- الغد حلقة خاصة بإذن الله تبارك وتعالى آه، هقول نختم الحلقة النهاردة بحاجة جميلة أنا بتمنى أن الكل ينتبه للمشهد اللي احنا هنشوفه دلوقتي في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترجيح قم صلي لك ركعتين باقي لك ثلاث ساعات
قادما لنهايتي يدعوني سلم على أهلي فهم قتلوني خافوا عيون الشامتين وليتهم خافوا علي خناجرا لرميني ما حاسبوا كفاي حين سرقتهم ما لاحظوا حالي ولا سألوني كم مرة عرفوا بأني مدمن لا أخبروا عني ولا منعوني ولا منعوني سلمت عمري للندامة والخنا فتطرحت ندما عليه جفوني أين الصحاب الضاحكين وأين من عبثوا بأيامي وما زاروني وبأي دمعات يواسيني أبي وبأي شعر نادم يرثيني وبأي وجه حائر أحكي لكم فأنا المفرط بائع الأفيون حتى انتهيت إلى الضياع فودعي عمري المضيع يا دموع الرحمن زاد للتقوى ومجالس علم للفتوى سنفسر فيها قرآنا نبع القرآن هو الأروى نبع القرآن هو الأروى ونساعد فيها إنسانا مهموما من شر النجوى أو ندخل بيتا نسعده بالنور وبالرأي الأقوى الرحمة جاءت نبراسا يهدي للبر وللتقوى يهدي للبر وللتقوى